السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله طيب الله أوقاتكم وسدد الله أسماعكم لكل خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وينعم عليكم بما يحب ويرضى ما زال حديثنا عن البهجة حديثنا عن جنة النعيم حديثنا عن الشيء الذي يراغبنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه والذي هيج الله الصالحين للعمل الصالح بذكره ألا وهو الكلام عن الجنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة يقول الصحابي رضي الله عنه حنظلة نكون عند النبي يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين يا سلام على الجمال حتى كأن رأي عين وهذا الحديث حديث الجنة حديث حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح ليس الهدف منه التنغيص الدنيا عليكم وليس الهدف منه أنكم تكرهوا الدنيا بالعكس الهدف من هذا الحديث هو أن تعيشوا مع جنة الطاعة وجنة العرفان لأن الجنة اللي احنا بنتكلم عنها ليها طريق الطريق ده ايه هو؟ هو طريق جنة العرفان فبنقول على الجنة اللي احنا بنتكلم عنها بقالنا عشرة أيام دي دي اسمها جنة الرضوان دي الجنة المكانية دي الجنة الخالدة لكن في جنة في الدنيا الجنة دي هي دي الطريق اللي يوديك فالهدف من الكلام عن الجنة حاجتين الأمر الأولاني إنك تمشي في طريق جنة العرفان الطريق اللي يوديك لجنة الرضوان الحاجة التانية إنها دايما الجنة تبقى قدامك الجماعة اللي بيقول لك لابد إنك تشتغل وإيه والصورة النهائية في ذهنك هي دي بقى الصورة النهائية في ذهنك الخطوة الأخيرة تبقى قدامك الرؤية تبقى دايما قدامك فالمعنى ده مهم قوي فربنا يسددكم ويغنمكم لأن احنا مش هندخل الجنة دي إلا بأعمال هنعملها في الدنيا دي فاحنا اما نيجي نعملها هنحس ان الدنيا ديت جميله بس مش جميله لانها جميله لا جميله بفعلك انت انت الذي تنشر الجمال فيها انت الذي تنشر السكينه فيها اي بفعلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى فيجعل طاعتك سببا للعيش في الطمانينه والسكينه كنا نتكلم عن رحلة آخر راجل هيدخل الجنة قلنا إن الراجل ده سبحان الله عندما يقترب وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يخرج له شجرة وكل مرة يقول له يا رب أدنني من هذه حتى ينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرى ما في الجنة من خلل الباب يا سلام عارفين كده إن الباب يبقى دايما فيه في فتحات كده خفيفة خالص شعاع يدوب يعدي زي يعني حاجات كده يعني هباب خفيف فيرى ما في الجنة من خلل الباب فيقول رب أدخلني الجنة فيقول أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار الله أكبر فيقول ربي اجعل بيني وبينها حجابا حتى لا أسمع حسيسها قولوا النار دي مش عاوز أسمع أي حاجة عنها يا اجعل بيني وبينها حجابا حتى لا أسمع حسيسها مجرد الصوت لم أعد أستحمل هذا الباب والله العظيم يخليك تعرف يعني إيه بيان قبل ما أقول لك سعة الجنة سعة رحمة الواسع رحمة الله واسعة لأنه الواسع سبحانه وتعالى وسعت كل شيء هذه الرحمة فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمامه كأنما هو فيه إليه حلم زي الحلم كده سبحان الله وفي رواية إن ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول له ادخل الجنة فيقول له إيه يقول له يا رب أنا وجدتها ملأى يخيل إليه كما في الحديث أنها ملأى إن هي اتملت فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى سبحان الله انظروا إلى الرب الذي تعبدونه رب يجعل آخر واحد يدخل الجنة طالع من النار يطمع في كرمه حتى إن إذا دخل يسكت يتحشر وسط الناس يقعد على جنب كده لكن لا ما الذي وجده من الله أي كرم استشفه هذا الرجل وأي أمان أمنه الله سبحانه وتعالى أي جمال استشعر فيه مع كلام الله سبحانه وتعالى أي ود مر على هذا القلب فأنطقه إزاي سبحان الله يا رب وجدتها ملأى فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى أنا شفتها مليانة سبحان الله في رواية أخرى فيدخل فيشوف منزل يقول يا رب أعطني ذلك المنزل فيقول لعلك إن أعطيته تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غيره وأي منزل أحسن منه هو في منزل أحسن من ده مسكين ما شافش عشان كده يا جماعة فرق بين العلم والمحسوسات ليس كل محسوس ليس كل ما, ما هو غير محسوس لك لا يشترط انه ما يكون موجود او مش مش علم لان بعض الناس اي حاجه مش شايفها قدامه لا يؤمن بيها او مش قادر يتخيلها او مش مقتنع ففي فرق بين العلم والمحسوسات المحسوسات دي جزء بسيط من العلم لكن في علوم كتير ليست محسوسة في أشياء كتير جدا ليست محسوسة سبحان الله كل الناس دلوقتي شايفة آثر الفيروسات وعشنا فترة معينة مع أثر آه كورونا والكلام ده بس أنت ما شفتوش وعندك علم إن هو موجود سبحان الله فهو الراجل مسكين هو اخر حس ليه ايه في المنازل يسمع كان شاف في الدنيا لما شاف المنزل ده في الاخره قال هو في حاجه احلى من كده عشان اطلبها فهو الراجل صادق ان هو مش هيطلب حاجه على ايه بناء على ما استقر في خلده ما بلغه من علم ما ينفعش اطلب حاجه تانية سبحان الله فيعطاه فينزل ينزل الميه ينزل المنزل ده ويقعد فيه بقى خلاص وبعدين ويرى أمام ذلك منزلا كأن ما هو فيه بالنسبة إليه حلم الله أكبر فاهمين؟ يشوف منزل تاني فيحس إن اللي هو كان فيه ده ده ده حلم ده ده أنا كده بلعب هو إيه اللي بيحصل؟ فيقول إيه؟ رب أعطني ذاك المنزل فيقول الله فلعلك إن أعطيته تسأل غيره الله سبحان الله ما أحلم الرب لا يقول هذا إلا رب حليم من أجمل الأسماء ومن أجمل العبادات إنك تعيش معاها في مثل هذه المواسم هو اسم الله الحليم إنك تكون عبد الحليم انك تعيش فعلا مش يكون ما يكونش اسمك عبد الحليم لكن وصفك عبد الحليم وانت تكوني امة الحليم يا حلم عليك بعد كل ما بدر منك سبحان الله تخيل اللي انت بتعمله واللي انت بتفكر فيه واحيانا طريقة الأفكار اللي بتيجي ترد عليك وحاجات ترد على قلبك وتفكر فيها وتنغمس فيها يعني سبحان الله يا جماعة يعني أنا ممكن أسامح أسامحك وأعفو عنك بس أنا معرفكش معرفش إيه اللي جواك إيه الحلم يا جماعة بيكون قريب ويبقى سهل جدا عما أجهل عما أجهل اللي قدامي يعني في بعضكم قال لي كلمة مش لذيذة قال لي أنت عامل فيها بقى محاضر وبتاع أنت أصلا راجل آه ده أنت تلاقيك دلوقتي أصلا قاعد عمال تشرب شاي وأنت بتدينا الدرس فهو قال لي كلمة خشنة جدا بس أنا معرفوش معرفش الراجل ده بعدين شويه كده واحد قال لي معلش خليك حليم عليه وبتاع فانا عشان ما اعرفكش او الاخ ده قال لي انا اسف جدا ومعلش ده انا يعني فاتتني كده الجمله ديت وبعتذر جدا فانا ممكن احلم عليه واسكت الاشكال فين بقى الاشكال انك تكون حليم وانت تعلم ان الذي امامك لئيم وتعلم ما الذي يفكر فيه وما الذي يمكر به وما الذي وقع في قلبه ساعتها الحلم بيكون مش سهل حد يعمله عشان كده دايما تلاقي حليم عليم حليم عليم القوة أنه يعلم الإنسان ده بيفكر في إيه وعليم انك عملت الذنب النهارده وناوي تعمله بكره وما زال يحلم عليك مرتبه معاه انك هتقابليه بكره وفي رمضان ويحلم عليك يعني يعلم ويحلم سبحان الله فيحلم عليك بعد علمه بك ده اللي يخليك في غايه الحياه ده اللي بيخليك تدوب حياء الله سبحانه وتعالى لا يعاتب هذا الرجل يعني ما يقولوش ايه انت مش لسه قايل مش هتسأل يعني ايش طلعتك من الجنة وقلت مش هسأل شفت شجرة وقلت مش هسأل وشفت كذا لا يا جماعة الله سبحانه وتعالى لا يعدد قبائح الناس إن ينتهوا يغفل لهم ما قد سلف إن ينتهوا مجرد ما ينتهوا يغفر لهم ما مش هنحدد احنا بقى مش يغفر ليهم ارتكاب الفواحش ويغفر ليهم الكفر ويغفر ليهم الظلم لا يعدد قبائحهم حتى لا تنزف قلوب هؤلاء من الايه من هذا العتاب ما قد سلف وخلاص سبحان الله زي الحديث القدسي لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي الملفات دي مش هتتفتح مش هنفتح رغم اللي انت جاي بذنوب قراب الأرض خطايا قراب الأرض انت عارف وزن العمارة اللي انت قاعد فيها قد ايه ولا مش عارفه تخيلوا كده العمارة اللي انت فيها وزنها قد ايه كبير قوي صح طيب الحي اللي انت ساكن فيه تقيل قوي طيب المدينة أتقل الوزن أتقل الأرض دي تقولها قد إيه لو أنت بقى جاي مقابل ربنا بقراب الأرض خطايا يعني الملائكة دناتها تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب لغاية ما بقى في صحائف تقل الأرض بالتقل كده ثم استغفرتني غفرت لك لو جيت لربنا تائب لا تشرك به المهم انك تيجي ندمان ومنكسر عفو عنك يا سلام على الجمال في قرابها مغفرة ايه ده يا جماعة هو في في عروض كده لو بلغت ذنوبك عنان السماء الملائكة تكتب وتكتب وتكتب والصحائف ديت الصحيفة اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها يحطوهم فوق بعض فوق بعض فوق بعض لغاية إن الصحائف بتاعة الذنوب وصلت عنان السماء وصلت السماء طب لو جيت له تائب يعفو عنك على ما كان منك ولا يبالي ولا يبالي سبحانه سبحان الحليم فالله يقول له ايه فلعلك ان اعطيته تسال غيره فيقول لا وحزته واي منزل احسن منه فياخده فعما ياخد المنزل التاني انظروا الى الكريم الجميل انظروا الى الودود حتى تعلموا ما الذي حباكم الله به وما الذي اصطفاكم إليه أنه خصكم أنكم تعبدون ربا لطيفا حليما شكورا رحيما رحمن سبحانه وتعالى فلما يعطيه المنزل ده الرجل يسكت فيقول الله جل ذكره ما لك لا تسأل ما لك لا تسأل يا لماذا لا تسألني آه سبحان الله اللي يقرأ الحديث لابد أن قلبه هنا لابد أن يشعر معه سبحان الله يعني بحياء عجيب وحب فريد سبحان الله تحس ان قلبك هنا لابد انه ينزف لابد ان يبكي دموع بارده دموع فرح يقول عم النبي للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعفه بعض العلماء لكن المعنى جميل قوي بيقول له ايه نعم الرب ربك يا محمد نعم الرب ربك يا محمد سبحان الله فيقول الله ما لك لا تسأل أنت ما بتسألش ليه فيقول رب قد سألتك حتى استحييت وأقسمت حتى استحييت وقعد في كلام أقوله أنا أنا بقيت محرج خالص هو أنا هكمل كده ولا إيه؟ هو أنا النعيم بتاعي هيدنه كده بالطريقة ديت اصل ده ما عادش نعيم يا جماعه بقى توتر عارف كده ولله المثل الاعلى اما ابنك كده تجيب له لعبه جميله قوي وبعد ما يمسكها تروح فاتح كيس تاني وكرتونه تانية وتطلع لعبه اجمل منها فيروح ماسك العلبه دي ويروح ايه منكسر كده يقول لك انا عاوز العلبه اللعبه التانية وبعدين تديله الكرتونة التانية تيجي تمسك اللعبة التالتة يا دوب لسه بيمسك وفرحان وبيصور سيلفي بيقول أحلى لعبة دي ولا إيه يفاجئ إن اللعبة التالتة بتتفتح ويشوفها فهو حاسس مش عارف يلعب مش قادر سبحان الله فيقول رب قد سألتك حتى استحييت وأقسمت حتى استحييت فيقول الله جل ذكره ألم ترضى أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه هنا يعني لو جاز أن يقف القلب من الصدمة لو الموت ما كانش مات الراجل ده كان هيموت من الصدمة كان لازم يموت هو خلاص ما ينفعش مش هيقدر يكمل أكتر من كده بيقول له ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ إيه بقى؟ مش من يوم ما أنت اتولدت لا منذ أنا خلقتها من يوم ما أنا خلقت الدنيا وارجع بقى من قبل آدم كده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الدنيا بقى بالمجرات بالكرة الأرضية حاجة كده معاه على فكرة إحنا لا نستوعب نحن نحن حاليا لا نستوعب إن إحنا نقدر يعني نحصي نحصي ملك الدنيا الآن اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي يعني إحنا ما نقدرش حاليا لا نستطيع إن إحنا نجيب الدنيا ما نقدرش في حد مننا يقدر يعمل كده مستحيل فشوفوا يا جماعة قارون مفاتيحه المفاتيح اللي بتاعته مفاتيح بس عاوزة مجموعة من الرجالة يشيلوا المفاتيح إذا كانت أمال الخزنة تبقى عاملة إزاي؟ وإيه اللي جوه الخزنة ده؟ عشان كده بيل جيتس والناس اللي عايشة دي يا جماعة دي معاها الفكة اللي كان قارون بيوزعها على الصبيان بتوعه الراجل ده كان معدي قوي قوي فشوف بقى سبحان الله ربنا بيقول له منذ ايه ألم ترضى أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه هنا الراجل قلبه وقف فيقول له إيه أتهزأ بي وأنت رب العزة يا أي أمان أي أمان الراجل ده عاشه عشان يكلم الرب سبحانه وتعالى ويقول له كده أتسخر بي أتضحك بي وأنت الملك ابن مسعود يقول لقد رأيت النبي ضحك حتى بدت نواجزه يعني أسنان النبي صلى الله عليه وسلم ودروسه بانت من الضحك في الوقت ده سبحان الله وف ومسروق يقول رأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان ضحك فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا كلما بلغت هذا المكان ضحكت قال إني سمعت النبي يحدث هذا الحديث مرارا كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك طيب لما بيضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو أدراسه قال فيقول بيضحك من ضحك الرب جل وعلا على هذا الرجل فيقول الرب ولكني على ذلك قادر الله أكبر يقول له لا أنا لا أهزأ ولكني على ذلك قادر فالراجل يقول إيه فيقول الحقني بالناس طب يا رب انا عاوز اكون مع الناس انا مش عاوز حاجه تانية عاوز اكون مع الناس يا جماعه واضح قوي واضح قوي ان الراجل ده بدا يشوف ان الناس عايشه في حته تانية خالص فقال الحق بالناس طيب الحق بالناس ايه اللي يحصل بقى يقول فينطلق يرمل في الجنة يجري عارفين ال- ال- الانسان اللي إيه؟ اللي بيقرب خطايا كده قاعد يجري في الجنه عارف كده ان عارف عما جرس الفسحه يضرب والطلبه كده سبحان الله قال الحقني فيقول له الحق بالناس فينطلق يرمل في الجنه حتى اذا دنا من الناس اول ما يقرب بقى من الناس رفع له قصر من دره فيخر ساجدا اول ما يشوف ال- إيه؟ القصر ده على طول يروح ساجد اكيد دي سجده شكر فيقال له ارفع راسك مالك ايه في ايه يقول رايت ربي او تراءى لي ربي مسكين ظن المسكين ده من بهاء ونور القصر أن هذا بهاء ونور الرب لسه لسه فيقال إنما هو منزل من منازلك الله يهديك ده ده منزل من منازلك ثم يلقى رجلا فيشوف واحد فيتهيأ للسجود له فيقال له ما مالك يقول رأيت أنك ملك من الملائكة انا شايفك يعني حاجه كبيره كده انت انت شكلك فقال له انما انا خازن من خزانك وعبد من عبيدك انا خدامك انا الراجل ليه اللي جاي يخدمك وعشان ما نلخبطش بقى الدنيا هيبدا يحط له الرؤيه بيقول له ايه سبحان الله تحت يدي الف قهرمان على مثل ما انا عليه خلي بالك الله يكرمك أنا معايا ألف واحد خادم شبهي فاحنا إيه اثبت كده واهدى سبحان الله يا رب وعدنا يا رب فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر يبدأ ينطلق ويفتح له القصر وهو في ضرة مجوفة أي في لؤلؤة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها يا سلام تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها سبعون باب الكلام ده يا جماعة ما ينفعش بقى يتشرح الكلام ده كده احنا نعديه ولا ي- يعني نشمه لا نفركه لأن ده يعني شرحه عاوز بقى رمضان كله كل باب يفضي إلى جوهره يا سلام كانت خضراء مبطنة بحمراء إذا كانت دي البطانة أنتوا عارفين دايما البطانة بتبقى أي حاجة كده صح؟ يعني بطانة المخدة بتترمي قطن بطانة مش عارف إيه بيحط فيها دايما الحاجات اللي إيه اللي مش عالية قوي دي مبطنة كده كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى يا سلام يا سلام على الجمال في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف وصائف ديت اللي هي إيه؟ الخادمات أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة ده دول اللي هي الخدم يا رب ارزقنا يا رب من فضلك يرى مخ ساقها من وراء حللها شوفوا الثياب من شدة الجمال شفافة كبدها مرآته وكبده مرآتها إذا أعرض عنها إعراضه بس راح كده بص بص كده ورجع ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك وإذا أعرضت عنه إعراضه ازداد في عينها سبعين ضعفا عما كان قبل ذلك هو ده مين يا جماعة؟ هو ده مين الراجل ده؟ ده آخر واحد صح؟ ركزوا بقى في الجملة ديت والجملة اللي هقولها دي تتشم زي الوردة ممنوع تتفرك لو فركتها اطلع بره الجروب ده آخر واحد هيدخل الجنة خلاص فأنت لو دخلت الجنة هتكوني قبله ده آخر واحد فأنت هتبقى أعلى منه خلاص الجملة دي تتاخد وتتقفل عليها وبس محدش يسألني أي أسئلة تانية بقى بعد اللي الجملة دي إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك وإذا أعرضت عنه إعراضه ازداد في عينها سبعين ضعفا عما كان قبل ذلك فيقول لها والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا وتقول له وأنت والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا فيقال له أشرف اطلع احنا هنكملها هنا ولا ايه فيشرف يطلع يبص كده فيقال له ملكك تعال نبص بقى من فوق كده عارف القادة عما ياخدوك كده فوق جبل ولا فوق ال- البرج فياخدوه كده ويبص يقولوا له ملكك مسيرة مئة عام ينفذه بصرك يا ربي على الجمال اللهم وفقنا يا رب عمر بيسمع الحديث فبي جنبه كعب بيقول له يا كعب يا كعب ألا تسمع ما يقول ابن أم عبد زي ما انتوا كده بتسمعوا دلوقتي بيقول له انت سامع بيقول ايه ده يعني عاوز يقول له ايه الجمال ده انت مش سامع شوف بيقول ايه فسبحان الله بيقول له ألا تسمع ما يقول ابن أم عبد يا سلام فبيقول له ايه بقى بيقول له يعني ازود لك اقول لك اللي اعلى من كده هو في حاجة عندك اعلى من كده يقول له الا تسمع ما يحدثنا ابن ام عبد يا كعب عن ادنى اهل الجنة سبحان الله بيقول له رجل من عليين خرج يسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء من ضوء وجهه واحد من عليين خارج بيبص كده على الملك بتاعه بيتحرك كده وسط الملك ماشي مفيش خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه استشعر انت كده من عليين ومصعب بن عمير قاعد مع زوجته وآسية قاعدة في النعيم وتفاجئ على الخيمة بتاعها بتاعتها إن في ضوء وجه إيه ده؟ ده الأخت فلانة كانت ماشية كده إيه؟ ده الأخ فلان ماشي في اللي في الملك بتاعه بس فلما عمر قال له كده عما كعب بيقول له كده قال له ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت القلوب ديت استرسلت قوي يعني راحت في حتة تانية اقبضها يعني اقبضها يعني بيقول له احنا سرحنا قوي قوي قوي اظبطها قال والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لزفرة في زفرة كده ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وخر لركبتيه حتى إن الخليل إبراهيم يقول رب نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل سبعين نبيا إلى عملك لظننت ألا تنجو الصحابة دول ناس عالية أوي أوي أوي أوي عارفين كويس أوي إن الكلام ده ممكن يوديه فين فقال له إيه لا الله يكرمك اظبط بقى اديني الاتزان اديني الاتزان يا كعب فظبطه واداله الاتزان فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويجننا وإياكم بستره ويرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى عمر قال له إيه فكيف أعلاهم طب أمال أعلاهم يبقى إيه يا كعب فقال له إيه بقى ده اللي هنعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله وجزاكم الله خير